لله الواحد امين كل سنة وانتم طيبين عشان هنبتدي انجيل يوحنا آه، عشان افراح النيروز والصليب عيد الصليب اليومين دول يومين افراح وعشان دخول المدارس وعشان دخول انجيل يوحنا انجيل يوحنا النهاردة اغلب اليوم هيروح ما كانش راح هيروح كله في المقدمة مقدمة يعني هندي فكرة عن انجيل يوحنا لان طبعا انجيل يوحنا كل اصحاح ممكن ياخد مرتين على الاقل في 22 اصحاح يعني معانا قرابة السنة ان ربنا ادانا العمر وادانا الصحة كلنا مع بعض 21 اصحاح احنا كنا خدنا من كام سنة اللي بيحضر معانا بانتظام انجيل مرقس اللي منكم فاكر يعني عشان كده فكرنا ناخد انجيل يوحنا لاكتر من سبب يعني الاول هنقول لكم الدوافع اللي خلتنا نفكر في انجيل يوحنا اولا بالنسبة للاجتماع هنا احنا بنعمة ربنا اتمينا دراسة رسائل بولس ورسائل الكاثوليكون عبر اكتر من 8 سنوات اكتر من مرة بس طبعا ما كانش كل الناس بتحضر لكن يعني ربنا قدرنا ونعملها تاني لكن الاناجيل ما خدناهاش بالتفصيل على اعتبار ان الاناجيل دايما بتتقال في الوعظات انجيل يوحنا اصبح انجيل مهم قوي وطول عمره مهم بس مطلوب قوي ان كل مسيحي يذاكره في الزمن ده بسبب التهكم والتهجم على لاهوت المسيح والثالوث الأقدس والأسرار الكنسية أكتر إنجيل هيتعامل مع القضايا دي هو إنجيل يوحنا إحنا في زمن كل واحد في الشارع يقول لك إزاي تقولوا على المسيح ربنا في زمن كتير قوي بيتريقوا على قولة ثالوث أب وابن وروح قدس ومش فاهمينها وفي زمن في طوائف كتيرة بتقول جبتوا منين معمودية جبتوا منين تناول جبتوا منين كهنوت الحقيقة أكتر سفر بيرد على هذه الأباطيل هو إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا إنجيل غني جدا وهو يعني يعني كل كلمة ربنا غنية لكن ده إنجيل بحر يعني مثلا ممكن عشان تعرفوا قد كده غني ممكن مثلا أثناسيوس الرسولي يكتب كتاب على سطر في إنجيل يوحنا طبعا لو مشينا بالريت ده بالمعدل ده في إنجيل يوحنا يبقى نحتاج ل 30 سنة لدراسة إنجيل يوحنا لكن مثلا هنحاول نجيب لكم بعض الكتب اللي اتسعت طول فترة الدراسة لكن عشان تشوفوا قد كده الآباء حسوا إن إنجيل يوحنا ده غني جدا فكانوا ممكن يقفوا قدام الآية الواحدة عظات طويلة وكتب عشان يدخلوا الأعمق آه نبتدي الأول نتكلم عن يوحنا يوحنا طبعا ما فيش غير يوحنا الحبيب أو يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الرسول أو يوحنا البتول كل دي أسماء ليه أو يوحنا الإنجيلي لأنه كتب الإنجيل يوحنا كشخص كلكم تسمعوا عنه هو واحد من ثلاثة مقربين للسيد المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا من الخاصة اللي هم ال 12 تلميذ وإنجيل يوحنا زي ما هنكتشف من أول إصحاح إنه من أوائل التلاميذ اللي اتعرفوا بالمسيح يوحنا كشخص من أوائل التلاميذ اللي اتعرفوا بالمسيح وهيبان برضو من السياق ومن بعض المعلومات التاريخية أنه غالبا ما كان أصغر واحد في الاثناشر سنا بالإضافة إلى أن شخصيته يبان من كلامه ومن ذكره في سفر الأعمال وفي بقية الأناجيل ومن رسائله أن له صفات خاصة تميزه أهمها الهدوء الشديد و يعني إنجاز التعبير اللي هقوله الرومانسية يوحنا هتلاقوه شخص هادي يميل إلى مشاعره حامية قوي فيميل إلى إلى كلمات معينة زي الحب والمحبة والنور والحق طبعا أظهر مظاهر القصة دي أنه كان يتكئ على صدر مخلصنا طبعا هذا التعبير اللي فيه دلع ده اللي فيه رقة ده أنه يعني حبيبه لدرجة أنه يبقوا قاعدين فيبقى لازق في حضنه كده زي الطفل لأبوه فيها دالة كبيرة قوي وفيها ارتباط شديد جدا على مستوى المشاعر حتى ان يوحنا الحبيب طبعا مش هحكي حكايته بالتفصيل لانها تاخد كم مرة هو الوحيد اللي فضل لازق للمسيح لغاية اخر لحظة في صليبه مش عارفين كده الوحيد اللي كمل المشوار لغاية تحت الصليب وعرض نفسه للمسؤولية من تعلقه الشديد بالمسيح كان يوحنا الحبيب كل التلاميذ هربوا ومنهم بطرس أنكر ويهوذا خان فيوحنا الحبيب فضل لغاية آخر لحظات مع المسيح واستحق بهذا أنه يستلم العذراء أم النور كأمه وطبعا دي تعبر برضو عن مدى الثقة والدالة اللي بين السيد المسيح ويوحنا لما يقول له هو ذا أمك ف ويبص للعذراء ويقول لها هو ذا ابنك فطبعا عشان كده في بعض الأيقونات القديمة كتير ما يتربط يوحنا البتول بالعذراء أم النور كاتنين عشر يعني بقى هو ابنها بعد كده هو اللي واخد باله منها لغاية ما راحت السم يلقب بالبتول لأنه البتول الإنجيلي يسموه لأنه طبعا يوحنا كان من البتوليين يعني بطرس كان له حماته فكان متجوز لكن يوحنا كان معروف انه بتول يوحنا الوحيد من الاباء ال 12 اللي ما راحش السماء بالاستشهاد ولكنه تعرض للاستشهاد اكثر من مره يعني مش معنى كده انه اقل كرامه لا لا هو كان ممكن يروح السماء بسهوله في اي مره لكن هي خطة ربنا أن تحفظ لنا واحد من الاثني عشر إلى نهاية القرن الأول يوحنا شاخ وعاش أغلب التلاميذ قرابة الستين من عمرهم كانوا بيروحوا السم يعني كتير منهم ما وصلش للسن ده الاستشهاد كان كتير ولما تقروا مثلا أعمال 12 تلاقوا مع أول سنوات في عمر الكنيسة يعقوب الرسول اللي هو واحد من الثلاثة المشهورين بطرس ويعقوب ويوحنا راح سمع على طول أول واحد من الاثناشر هيرودس قطع رقبته عشان كده تلاحظوا إن الأخوين اللي ليهم اسم بوانرجس اللي هو ابني الرعد يعقوب ويوحنا ابني زبدي يعقوب أول واحد راح السماء في الاثناشر ويوحنا آخر واحد راح السماء واخدين بالكم يعني يعقوب ويوحنا ولاد زبدي كانوا واحد راح بدري قوي والتاني قعد للاخر خالص يوحنا الحبيب كان يعتقد انه ابوه شوية غني او يعني من اصحاب المراكب من اصحاب المراكب عشان كده تقروا في قصة لقائه مع المسيح عند المركب انه تركوا ابوهم مع العبيد اللي بيشتغلوا على المركب فواضح ان هم اصحاب حق يعني اصحاب مراكب لان في عالم الصيادين بتلاقي الصياد العامل والصياد صاحب المركب دي بتفرق عن دي وهيبان بعد كده في قصة حياة يوحنا ومن كلام الأناجيل أن يوحنا كانت تربطه بالهيكل وببعض رؤساء الكهنة علاقات فكان معروف عند رئيس الكهنة معروف عند رئيس الكهنة دي حاجة كبيرة قوي في المجتمع اليهودي هل لأنه غني شوية ولا لأنه كان تلميذ تقي وهو صغير كيهودي مش متأكدين لكن غالبا كان برضه غناه له علاقة بارتباطه أو بعلاقته برئيس الكهنة عشان كده دخلوه على قصر رئيس الكهنة اللي كان بيتحكم فيه السيد المسيح ودخل بطرس معاه هو اللي دخل بطرس لكن بطرس ما كانش يقدر يدخل لأنه مش معروف يوحنا الحبيب حضر أغلب الأحداث الخاصة للسيد المسيح يعني التجلي حضره إقامة ابنة ييروس حضره أحداث الصليب والمحاكمة حضر أحداث القيامة وظهورات المسيح للتلاميذ كلها حضر ويوحنا لأنه حضر ده كله واستمر لآخر القرن الأول لقب نفسه أو لقبه المسيح بكلمة مهمة أوي الشاهد الشاهد الشاهد يعني إيه يعني الذي يقول عن نفسه كده الذي رأى يشهد وشهادته حق يقول عن نفسه كده يعني لما يجي في حتت حساسة زي مثلا انه نزل دم ومية يقول هنا الكلام ده شفته بعنية وانا شهادتي حق هنا ليه لان ما فيش حد من التلاميذ كان واقف هو الوحيد اللي وقف الموقف ده وشاف بعينيه دم ومية نازلين من جنب المسيح فهنا له له مركز في الشهادة لأنه رأى ما لم يراه كثيرين حتى من التلاميذ علاقة يوحنا بالمسيح هذه العلاقة الخصوصية اللي فيها دالة وحب شديد استحق بسببها أنه يلقب نفسه بلقب فريد اسمه إيه التلميذ الذي كان يسوع يحبه وفي رسالة يوحنا سبق وقلنا أن هذا لا يعني أن المسيح له المجد محبته مختلفة من شخص لشخص لأن محبته غير محدودة الغير محدود مش مختلف لكن معناه أن يوحنا لأنه متعلق بالمسيح قوي بيحبه قوي فهو حاسس قد كده أن المسيح بيحبه قوي يعني لما يكون في علاقة حب كبيرة بين اثنين كل واحد يشعر أن الآخر يحبه جدا فلأنه مش قادر يقول يوحنا الذي كان يحب يسوع جدا تبقى اتنسبت ليه هو كفضل يعني فيقول التلميذ الذي كان يسوع يحب تلاحظوا أن كتير من التلاميذ ما كانوش يحبوا يذكروا أسمائهم من الاتضاع لكن يذكروا الصفة الملازمة لهم واخدين بالكم الفكرة يعني ايه يعني يوحنا ما يقولش اسمه الا نادرا في, في الانجيل بتاعه لكن لما تيجي سيرته في الاحداث يوصف نفسه بوصف مشهور زي كده لانه من اتضاعهم ما يقولوش وفلان الفلاني لا يعني يقولوا والتلميذ الاخر الذي كان يسوع يحب وفي أحيانا يذكر نفسه هتلاحظوا شيء من العلاقة الوثيق بين يوحنا الشاب الصغير وبطرس الصياد الأكبر سنا طبعا احنا قلنا يوحنا يعتقد أصغر من المسيح سنا وقد يكون أصغر التلاميذ سنا لكن نكتشف وفي وعظات ذهبي الفم ان بطرس ويوحنا بالذات يعتقد ان هم كانوا صديقين او كانوا اقرب اتنين لبعض في الاتناشر حتى انه في ليلة العشاء الرباني وهم متكئين كان يوحنا جنب المسيح ولزق منه على طول بطرس فلما رب المجد قال انه يعني في واحد منكم هيسلمني واللي هاخد اللقمة واديها له احتاره وبطرس بحب استطلاعه المعتاد عاوز يعرف ومكسوف يسأل لأنه قبلها كان المسيح أحرجه لما قال له حشاك يا رب مش معقول تتبهدل وتتعذب فقال له اذهب عني يا شيطان انت بتهتم بالناس مش بيا وفي نفس الوقت واضح ان السيد المسيح مش عاوز يقول اسم الشخص اللي هيخون ده فقام بطرس ميل على يوحنا قال له يعني مين اسأله اسأله فواضح ان هم اصحاب ويوحنا الاقرب الى فالحاجة اللي يعني التلاميذ مكسوفين يوصلوها للمسيح يمكن يصدروا فيها يوحنا على اعتراف على اعتبار عارفين دالته عند المسيح له المجد و... ووداعته تلاحظوا في أحداث القيامة أنه أول ما سمعوا في الفجر أن المريمات جايين يقولوا المسيح قام في اتنين طلعوا جري الاتنين دول بطرس ويوحنا فيعتقد أن يوحنا كشاب سبق زي ما قال لكن جه على باب القبر ما قدرش يدخل دي حساسية نفسية بقى لكن دخل بطرس واندفع على جوه على طول فيوحنا دخل في ديله وفي آخر إنجيل يوحنا هنكتشف حوار جميل قوي بينهم هم الثلاثة بين المسيح وبطرس ودخل يوحنا في الموضوع فبطرس يقول للمسيح ما تخليني ما معناه ما تخليني أزامل يوحنا على طول لأن هم كانوا عارفين أن المسيح بيبعتهم اتنينات فكان بطرس متعلقا بيوحنا فيعني قال له ما تخليني مع يوحنا قال له ما تختارش ما معناها ما تختارش وإن كنت أساء أنه يبقى حتى أجيء ماذا لك أنت كنت أنا عاوز يستناني لغاية ما أجي أنت مالك تتدخلش في في اللي مالكش فيه أه تلاحظوا بقى في سفر الأعمال أن بطرس ويوحنا يلازموا بعض كتير قوي يطلعوا الهيكل سوا يعملوا معجزة الشفاء الأعرج سوا يتمسكوا سوا يتحكموا سوا قدام اليهود وفي كل مرة بطرس يتكلم ويوحنا واقف وراه لأن بطرس هو اللسان ويوحنا هو القلب لكن الاثنين كانوا أصدقاء أو كانوا على علاقة قوية ببعض حتى أنه يعتقد أن هم كانوا أقرب اثنين لبعض في التلاميذ وطبعا ده ضمن الثلاثي أن يعقوب ويوحنا إخوات ويوحنا وبطرس أصدقاء فده الثلاثي اللي كان ملازم للسيد المسيح يوحنا كشخص يعني لم نسمع في بداية حياته عن إنجازات كثيرة طبعا هو في تاريخه بعد صعود السيد المسيح بقت مسؤوليته الأولى رعاية الست العذراء رعاية أم النور في بيته بقى مسؤول عنها فبقى في أورشليم يرعى العذراء حتى تنيحت أم النور وانتقلت وبدع بعدها في الخمسينات من القرن الأول يبتدي يتحرك للكرازة زي بقية الرسل بره اليهودية فيوحنا قعد سنواته الأولى في عمره في الخدمة اللي هو بعد صعود السيد المسيح في اليهودية ما طلعش بسرعة زي بقية الأباء يعني الأباء اتحركوا بعد اليوم الخمسين أسرع منه لكن هو بقى في أورشليم فترة أطول وإن كنا نسمع في بداية سفر الأعمال أن السامرة اللي جنبهم على طول لما قبلت كلمة الله استدعوا لها بطرس ويوحنا عشان يعمدوا الناس فبرضه بطرس ويوحنا سوا وبرضه يوحنا بيتحرك بس بيتحرك تحرك محسوب يعتقد ان في سنة مهمة جدا في تاريخ القرن الاول الميلادي وفي عمر الكنيسة على مستوى العالم طبعا لما نقول كلمة كنيسة دلوقتي احنا بنتكلمش بقى عن طوائف في القرن الأول الكنيسة هي كنيسة في العالم كله ما فيش غير كنيسة واحدة زي ما المسيح كان عاوز سنة سبعين ميلادية حصل تدهور شديد في العلاقة بين اليهود اللي ساكنين في فلسطين وبين الدولة الرومانية الحاكمة للعالم فالإمبراطور أرسل حامية عسكرية على رأسها أمير اسمه تيتوس وكان مطالب بأنه يخرب أورشليم يخربها وتمت نبوة السيد المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فطيطس جاب البلد عن آخرها وكسر الهيكل ومن سبعين ميلادية حتى يومنا هذا لم يقم هيكل سليمان بعد وده حلم اليهود حتى هذا اليوم لأن لو تتبعت تاريخ الشعب اليهودي من ساعة ما بقى فيه هيكل بقى رأس مالهم وقوتهم في الهيكل فالزمن اللي ربنا يرضى عنهم الهيكل يبقى باين ويبقى كلهم جوه الهيكل الزمن اللي ربنا زعلان منهم الهيكل يبقى مهدوم عشان كده تسمعوا في قصة نحامية ان اسوار اورشليم مهدومة والهيكل خربان فنحامية بيبكي بشدة دي نفسية اليهودي طول ما الهيكل مش موجود يبقى في حاجة كبيرة قوي ناقصاهم فسنة سبعين ميلادية كانت سنة فاصلة وكانت خراب شديد جدا على اليهودية وتضرر طبعا المسيحيين لأنهم كانوا بيعاملوا حتى هذا الوقت في ذهن أغلب الرومانيين على أنهم شيعة يهودية يعني محسوبين مع اليهود في ذهن الأباطرة الرومان دول جماعة المسيحيين دول هم اليهود المتطرفين في ذهنهم المتطرفين في أفكارهم هم لم ينسب للمسيحيين إلا كذبا بعض التجاوزات لكن في الحقيقة كان التطرف مقصود به تطرف في الأفكار فقبل سبعين ميلادية أغلب الأباء كانوا رحلوا كشهداء منهم بولس الرسول بطرس الرسول لوقا مرقس عشان كده يعتقد ان العهد الجديد كله سجل ما بين خمسين ميلادي وسبعين ميلادي في الفترة دي يعني تقولوا إنجيل متى إنجيل مرقس إنجيل لوقا رسائل بولس الأربعتاشر رسائل بطرس رسالة يهوذا رسالة يعقوب ما عدا كتابات يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب ما كتبش حاجة خالص إلا بعد الزمن ده بزمن يبقى كل كتابات العهد الجديد تقريبا تقع ما بين خمسين ميلادي إلى سبعين ميلادية أما يوحنا الحبيب فكتاباته بعد تسعين ميلادية لأنه لما بقى سنوات لوحده وأصبح بمثابة البطرك بطرك المسكونة أو الشاهد بقى التلميذ الذي بقى ليشهد حتى أن الناس لما كبر يوحنا بدأوا يفسروا الكلمة اللي قالها ربنا يسوع عليه حرفيا قال إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك فقالوا يبقى الراجل ده مش هيموت هيحضر المجيء الثاني على يوحنا لكن يوحنا يرد على الفكرة دي في آخر إصحاح ويقول المسيح ما قالش كده ما قالش انه يقصد بيها انه يجي في المجيء الثاني لكن قال ان كنت اشاء يعني لو انا عاوز يستناني خليه يستناني يعني كل شيء ممكن ربنا يعمله لكن هو ما قالش انه هيستنى لغاية المجيء الثاني لكن دي ابتدت تنتشر لما لقوا الراجل ده الوحيد اللي ما استشهدش من ال 12 ومن ال 70 رسول كمان وفي نفس الوقت شاخ قوي ولسه ولسه عايش إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا ورؤيا يوحنا اللي هم الخمس أسفار اللي كتبهم يوحنا الحبيب كتبوا بعد 90 ميلادي قرابة نهاية القرن الأول يعني ما بين 95 و 102 في الفترة دي إيه اللي خلى يوحنا يكتب بقى معلش النهاردة احتملوا دي مقدمة طويلة بس هامة لأن لو الخلفية دي في ذهننا وإحنا بنقرأ الإنجيل يوحنا بعد كده حاجات كتير هتبقى سهلة أولا احنا قلنا قبل سبعين ميلادي كان عندنا ثلاث أناجيل اتكتبوا وكلمة إنجيل مقصود بيها ترجمة حياة السيد المسيح على الأرض البشارة المفرحة يعني في معناها الحرفي ولكن مقصود بيها قصة حياة يسوع على الأرض فكانت كتبوها ثلاثة كل على حدة متى ومرقس ولوقا ومتى كاتب لليهود زي ما انتم عارفين ومرقس كاتب اساسا للرومان ولوقا كاتب اساسا لليونانيين بالصياغه اللي تناسب القارئ والمستمع فكانت بسبب الثلاث اناجيل دول حياه المسيح على الارض للي حضر وللي ما حضرش بقت معروفه لان هذه الاناجيل انتشرت انتشرت كقصص كان الناس تحكي لبعض وانتشرت ايضا ككتابات ما كانش في مطابع طبعا ولا تصوير لكن الناس كانت تنقل عن بعض وكانوا يحكوا لبعض فيقول له سمعت عن معجزة كذا يحكي فلما يح... فعشان كده ما كانش في داعي ان يوحنا يسجل انجيله لكن في نهاية القرن الاول وبعد مرور اكثر من ستين سنة على صعود السيد المسيح الجيل العاشر المسيح جيل اغلبه رحل فجه جيل آخر وبدأت فيه ادعاءات تقول أن المسيح ما كانش ربنا وما قالش على نفسه أنه ربنا أو أن المسيح شخصية وهمية أو أنه كان صياد عادي وأنتوا اللي عملتوه إله وبدأت البدعة تظهر اللي هي التشكيك في شخص المسيح مرة يشككوا في كونه شخص حقيقي يعني يقولوا دي شخصية أسطورية ومرة يشككوا في كونه إله يقولوا كويس هو كان في شخص اسمه يسوع الناصري بس هو لا قال عن نفسه انه اله ولا حاجة انتوا اللي قلتوا كده كمسيحيين طبعا في الوقت ده انتوا عارفين في ظرف ستين سنة كان العالم انتشرت فيه المسيحية انتشار عجيب مرقس دخل مصر وبقت مصر داخله فيها المسيحية زي النار وبولس دخل أوروبا والمسيحية ماشية فيها بسرعة جدا ومتى راح الهند واللي نزل أثيوبيا والحكاية ماشية بسرعة جدا فالمسيحيين أصبحوا يمثلوا شعب ضخم ضمن الإمبراطورية الرومانية فكان التشكيك في عقائدهم أصبح مهمة رسمية للفلاسفة عشان يقاوموا الفكرة الجديدة دي والدين الجديد اللي طالع مش محدش بيقف قصاده وطبعا هو دين لا ينتشر إلا بالحب إلا بالبشارة فما عندهمش حجة يحاربوه بالسيف وإن كان حاربوه بالسيف لكن يعني الحكاية كلها بيتكلموا عن ربنا ومن يقبل فليقبل ومع هذا بينتشر بسرعة جدا ف ظهرت بقى بدعة التشكيك في المسيح له المجد فانبرى يوحنا الحبيب وهو شيخ لقى انه ضروري عليه كشاهد وحيد بقى من هذا الجيل ان يسجل بدقة كل ما فات على التلاميذ الاخرين من ذكريات وخبرات مع المسيح تأكيدا على لاهوته تاني بقى الحتة دي عشان ده اسمه غرض كتابة إنجيل يوحنا يعني ممكن الواحد يسأل ليه اتكتب إنجيل يوحنا متأخر مع إن متى ومرقس ولوقا كانوا كتبوا طب ليه كتب هو بدل عرف إن زمايله كتبوا وحكوا القصة هو كتب في زمن بقى في تشكيك في لاهوت المسيح وشخصه وبقى في محاولة لإنكار القصص اللي اتقالت ولم يعد أحد من الجيل العاشر المسيح باقي في الحياة من التلاميذ ال 12 من الخاصة يعني إلا يوحنا الشيخ يوحنا اللاهوت يوحنا الحبيب فلقى نفسه مسؤول عن تسجيل الخبرات والكلمات اللي قالها المسيح وما سجلوهاش الباقيين تأكيدا أساسا على أن المسيح إله مش إحنا اللي عملناه إله عشان كده تلاحظ ان لما يجي تهمة لينا من الانترنت او من اخواتنا في المجتمع اللي حوالينا يقولوا انتوا اللي عملتوا المسيح اله اول رد نقول لهم اقروا ايه انجيل يوحنا اقروا انجيل يوحنا مش احنا اللي عملنا المسيح اله ده في كل صفحة في انجيل يوحنا في اكثر من اثبات ان المسيح شهد لنفسه والسماء شهدت له والروح القدس شهد له والآب شهد له ويوحنا المعمدان شهد له وأعماله شهدت له وكل الشهادة في إنجيل يوحنا تدور حول قضية واحدة أن هذا الإنسان المدعو يسوع هو ابن الله بالحقيقة وكمان عشان ما يبقاش ده مننا نوع من الاجتهاد ده مذكور في آخر إنجيل يوحنا لما بيقول كلمة مهمة قوي يقول آيات أخر كثيرة صنع, صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب يعني هو مش بيأرخ مش بيقول كل اللي عن المسيح عمله لأنه مش هينفع يقول كل حاجة لأنه عمله المسيح كتير قوي فبيقول آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه يبقى هنا في وضوح شديد لغرض كتابة الإنجيل إنه كاتب الحاجات دي بس عشان يقنع الناس بلاهوت المسيح وأن الإيمان بالمسيح ابن الله هو سر الحياة سر الأبدية الكلام ده موجود في آخر إصحاح عشرين يوحنا عشرين وتلاحظوا حتة إن آيات أخر كثيرة صنع يسوع لم تكتب عادها تاني في آخر الإصحاح اللي بعده اللي هي آخر سطر في الإنجيل كله لما بيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا خلي بالكم يوحنا لم يعرف نفسه في بداية إنجيله لكن عرف نفسه ككاتب في نهاية إنجيله خلي بالكم الحكاية دي يعني بولس دايما يبتدي رسائله بتقديم نفسه يوحنا في إنجيله بدأ القصة بالكلام على المسيح واستمر إلى نهاية الإنجيل وفي الآخر قال أنا مين اللي بقول الكلام ده فيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا التلميذ دي بقى اللقب المشهور ليه في الإنجيل التلميذ المعرف بأل تبقى بتاعة يوحنا لوحده وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة أمين طبعا نهاية رائعة لإنجيله لما يقول اللي بيكاتب الكلام ده هو التلميذ الخصوصي بتاعه أو التلميذ القريب ليه قوي واللي بيقول الكلام ده بيقوله شهادة حق أما لو حب يحكي بالتفصيل عن كل حاجة فيقولها بشكل رومانسي بقى لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوب يعني هذا الكتاب مصغر جدا لوصف كل ما يتعلق بعمل المسيح على الأرض لأنه لو حب يوصف كل معجزة وكل حوار وكل موقف عمله المسيح العالم نفسه لا يسعى الكتب المكتوب من اللمسات اللي هتحسوها في إنجيل يوحنا حبه شديد للمسيح مسيحي لا يلغي الكاتب احنا عندنا كلمة وحي في المسيحية مقبولة الكلمة دي كل الكتاب موحى بي من الله الوحي دي كلمة مقبولة عندنا يعني ايه يعني الكلام جاي من فوق يعني في وحي الهي للكتابة الكلام ده اسمه كلام ربنا لكن عندنا المفهوم للوحي مختلف عن مفهوم الوحي عند اخواتنا المسلمين الوحي عند الاسلام يلغي الكاتب يعني ايه يعني الكلام نزل كده زي ما هو بحرف الوحي في المسيحية هو عمل مشترك امتلأ الرسول من دول بروح الله وكتب بثقافته وبلغته وبخبراته تحت إرشاد وقيادة روح الله فأصبح الوحي مرتبط بروح الله ككاتب وبشخصية الكاتب نفسه ومن هنا هتلاقوا فروق واضحة في لغة وكتابة إنجيل يوحنا عن إنجيل متى عن إنجيل مرقس عن إنجيل لوقا فلما يجي واحد يخبط في الكتاب المقدس بتاعنا ويقول فيه اختلافات واضحة نقول له دي ترجع إلى شخصية الكاتب يقول بس انتوا حكمتوا على نفسكم ان كتابكم مش كتاب من ربنا يقول له لا حاسب احنا مفهومنا عن الكتابة غير مفهومك احنا مفهومنا ان ربنا وهو بيدي الكلام ما لغاش الشخص استخدم خبراته وثقافته وشخصيته وهو بيكتب لكن كل اللي اعلنه من حقائق هي حقائق ثابتة مرتبطة بالروح القدس مش بالشخص نفسه يعني ما فيهاش الخطأ البشري ودي اللي عبر عنها معلمنا بطرس وقال كلمة مهمة تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس الآية دي مهمة قوي لشرح المفهوم ده أن أناس الله القديسون لما تكلموا بكلمة ربنا اتكلموا بيها تحت سياق أو قيادة روح الله فروح الله يعفيهم من الخطأ ويحرسهم من ان هم يضيفوا او ينقصوا حاجة مهمة لكن في نفس الوقت ما يلغيهمش فيبان قوي ان يوحنا مثلا اسلوبه يتسم بالاستدراك يعني ايه ممكن يعيد ويزيد مرقس يتسم بسرعة العرض متى يتسم بكتر النبوات لوقا يتسم بالتفصيل في الشرح دي حاجات مرتبطة بالشخص ودايما نقولها زي ايه لو احنا كلنا طلعنا دلوقتي على باب الكنيسة وربنا ما يسمحش وشوفنا حادثة حصلت كل واحد فينا هيروح يحكيها في بيته بطريقة مختلفة لكن محدش فينا قاصد يكذب ولا حد فينا قاصد يغير في اللي شافه لكن ببساطة الحكاية واحدة لكن كل واحد فينا هيعرضها من زاوية اللي واقف على الناصية دي غير اللي على الناصية دي غير على الناصية دي واللي ركز على السواق غير اللي ركز على العربية واللي ركز على ال... فاهمين الفكرة لكن احنا في الآخر لما يجمعوا كلامنا تطلع هي قصة واحدة محبكة لحدث واحد بس هي دي بالظبط قصة الإنجيل بتاعنا هو إنجيل واحد ولكن له أربع وجوه حقيقة واحدة قصة واحدة لربنا يسوع المسيح له كل المجد حكاها أربعة أشخاص كل واحد ركز على حاجة وكاد دي خطة ربنا الروح القدس أراد كده أنه في الآخر يبقى للأجيال هذا الكنز الثمين من قصة حياة المسيح على الأرض عشان كده تلاحظوا ان الثلاث انجيلين الاوائل متى ومرقس ولوقا بيسموهم ال synoptic gospels اللي هم ايه الاناجيل يعني تقدروا تقولوا المتطارقة او المتقارنة او المتشابهة او يعني الثلاثة دول بيتحطوا في جداول جنب بعض ليه المادة اللي فيهم متقاربة الى حد كبير انجيل يوحنا يتحط في عمود لوحده خالص ليه احنا قلنا ان انجيل يوحنا كتب في زمن مختلف وكان عارف الباقيين قالوا ايه فمش بيكتب عشان يعيد وبالتالي كل ما اللي حكاه تقريبا ما اتذكرش في الثلاثة الأولانيين إلا الأحداث الهامة قوي أعاد ذكرها أديكوا أمثال مثلا مثلا تلاقوا إن يوحنا ذكر معجزة الخمس خبزات والسمكتين طب دي ذكروها الثلاثة التانيين هو حكاها عشان عاوز يحكي حاجة تاني بعدها الحوار اللي دار بين المسيح وتلاميذه حوالين موضوع خبز الحياة فابتدى في يوحنا ستة بالقصة اللي هي متسجلة في متى ومرقس ولوقا خمس خبزات وطلع منها عند على حوار ما حكاهوش لا متى ولا مرقس ولا لوقا دفاع المسيح باستماته عن موضوع الخبز النازل من السماء عن موضوع جسده ودمه ده المسيح اللي قال الكلام ده يبقى هو حكى القصة لارتباطها بموضوع تاني وطبعا القصة بتأكد لاهوت المسيح مثلا يوحنا حكى قصة دخول المسيح أورشليم حدث زعف مع أنها مذكورة في متى ومرقس ولوقا لكنها لأنها حدث هام جدا يؤكد على أن المسيح هو الملك الحقيقي فذكروا مع أنه مذكور قبل كده لكن تلاقوا بقى يوحنا لا ذكر طفولة السيد المسيح ولا ذكر بقى معجزات كثيرة جدا مذكورة في متى ومرقس ولوقا ولا الموعظة على الجبل ذكرها ولا ليه الحاجات دي ما قالهاش لأنه عارف إنها معروفة مش موضوعه مش بيعيد مش بيعيد لكن هو أساسا بيقول اللي ما اتقالش وهو بيقول بيركز أساسا على لاهوت السيد المسيح معلومات أخرى عن إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا طبعا زي بقية الأناجيل كتب أساسا باللغة اليونانية لغة العهد الجديد هي اللغة اليونانية لأن لغة العالم القديم في زمن ما بعد المسيح مباشرة لغة العالم هي اللغة اليونانية زي الإنجليش دلوقتي الإنجليزي لغة العالم يعني لما تيجي تكتب جواب تبعته لأي بلد أضمن حاجة تكتبه إنجليزي لكن لو كتبت عربي يمكن الناس ما تتعرفش تتعامل معك فكان اللغة اليونانية هي اللغة الأساس أغلب التلاميذ أغلبهم مش كلهم كانوا يعرفوا يونان مش كلهم طبعا لكن مرقس ولوقا على الأقل وبولس الرسول دول كانوا دارسين يوناني كويس ماشي لكن كلهم كانوا يتكلموا يوناني بس بدرجة بسيطة شوية لكن لغة كلام السيد المسيح اللغة اللي كان بيقولها المسيح اللغة الشعبية اللي كانوا بيتكلموها حاجة اسمها الآرامية الأرامية لغة أو لكنة عن العبرية يبقى تعليم المسيح كان أرامي ماشي لكن خلي بالكم أن السيد المسيح لما كان يستشهد بآية من العهد القديم كان أشهر ترجمة للعهد القديم في زمن السيد المسيح حاجة اسمها الترجمة السبعينية اللي نقلت العهد القديم كله من العبري لليوناني الترجمة السبعانية دي من أهم مراجع الكتاب المقدس ودي اللي شارك فيها سبعين شيخ يهودي منهم سمعان الشيخ زيادة عن 200 سنة قبل المسيح الترجمة دي أحد أهم الأدلة على صدق الكتاب المقدس وعدم تحريفه لأن دي ترجمة من قبل المسيح لكل العهد القديم تجمع كل أسفاره حين تقارنها بالمخطوطات العبرية لأسفار العهد القديم تتأكد أن الكتاب اللي في إيدينا هو اللي كان في إيدين جيل السيد المسيح كتاب العهد القديم على الأقل هو نفسه اللي كان في إيدين زمن السيد المسيح بالظبط فأغلب استشهاد استشهاد يعني ياخد شهادة من لما يأخذوا شهادة من العهد القديم غالبا ما تنقل عن السبعينية فاهمين الفكرة؟ طبعا في النقل تلاقي ممكن الترجمة تبقى مختلفة في كلمة لكن مش في معنى فاهمين ازاي؟ مسألة ترانسليشن يعني فتلاقيها ممكن تكون مختلفة في كلمة لكن مش في معنى وتلاحظوا ده واضح مثلا في المزامير تلاقي المزامير اللي في ايدينا في الإجبية مختلفة شوية عن نص المزامير اللي في العهد القديم لما تحط المزمور 19 هنا و19 هنا تلاقي في شوية كلمات تفرق أيوة ده فرق ترجمة سبعينية عن عبرية لكن المعنى المفروض يبقى واحد والمعنى فعلا واحد إنجيل يوحنا يتميز أيضا بأنه بيركز زي ما قلنا على لاهوت المسيح وعمل المسيح له المجد في خلاص البشرية فتلاحظوا أن قصصه ليست قصص في حد ذاتها مرتبطة بشخص قد ما هي مرتبطة بفكرة خلي بالكم الحتة دي يعني مثلا حد فيكم يعرف اسم المولود أعمى لا طب ليه لأن المولود أعمى في حد ذاته يوحنا بيحكي قصته ده خدت إصحاح كامل من الواحد وعشرين إصحاح تسعة كله مش عشان يحكي لنا قصة فلان الفلاني لا فلان ده ما يهمش هي في معنى مهم أن المسيح جاء يبصر البشر بالحقيقة وجاء يعيد خلقة الإنسان التي تشوهت مثل هذا الأعمى فاهمين المعنى فعشان كده ما يحطش اسم حد فيكم يعرف اسم السامرية مش يعرف ها آه التقليد ممكن يقول حاجات لكن ليه يوحنا ما ذكرش الاسم لأنه هو لا يذكر القصة ليحكي قصة شخص بقدر ما يذكرها لتحكي لنا عمل المسيح مع كل واحد فينا واخدين بالكم الفلسفة دي يبقى هو قاصد يوصل ايه انا وانت المولود اعمى انا وانت السامري انا وانت المخلع مريض بتحزب برضو ملوش اسم لحسن لما تلاقي كلمة بارتيماوس او فلان او فلان تقول دي قصته ماليش دعوة لكن لما يبقى مجهول الاسم يبقى انا وهو انسان له قصة مع ربنا واضحة الفكرة دي فتلاحظوا انه بيركز على عمل المسيح عمل المسيح في تغيير الشخصية عمل المسيح في انقاذ الانسان عمل المسيح في خلقه من جديد عمل المسيح في حل مشكلة ملهاش حل لكن ده ما لغاش ان في شخصيات معينة ذكرت باسمائها لارتباطها الشديد بالمسيح زي مثلا قصة لعازر لان بيت لعازر كان من البيوت القريبة قوي للسيد المسيح فيقول لعازر ومريم ومرثا وكانوا حبايبه وكانوا وكانوا ويحكي القصة بالتفصيل نيقوديموس شخصية مهمة شوية فيدخل بين اسمه إلى حوار طويل إنجيل يوحنا بالرغم أنه اتكتب بعد أكثر من ستين سنة من صعود السيد المسيح إلا أنه أكثر إنجيل يحكي بدقة ما دار من حوارات بين المسيح له المجد وبين شخصيات محدده أو بينه وبين جماعة اليهود أكثر إنجيل فيه حوارات طويلة وبالتالي بنسمع كلام المسيح كتير قوي يعني هديكم مثل بسيط لو واحد في بعض الترجمات الإنجليزية الأمريكاني بالذات تعمل إيه في الأناجيل تحط كل كلمة قالها المسيح بالظبط بلون مختلف تلاحظ بقى أن اللون المختلف ده أكتر ما يمكن في إنجيل إيه إنجيل يوحنا ليه؟ لأن مرقس لما يحكي يقول حصل حصل حصل حصل ويسوع قال كذا خلصت. فاهمين ازاي؟ فتلاقي اللي قاله المسيح سطر. لكن لما تقرا انجيل يوحنا تلاقي المسيح بيتكلم بعشرات الايات ورا بعض فتلاقي اللون الاحمر غالب ان كان اللون الاحمر يعني هو المميز لاقوال السيد المسيح واضحه الفكره دي اذا يوحنا الحبيب اكثر من اهتم او انجيله يتسم بانه ركز جدا على حوارات السيد المسيح وكلماته متى مثلا مركز قوي في متى خمسة وستة وسبعة على الوعظة الموعظة على الجبل لكن بعد كده تلاقي بس إصحاح 13 في حديث طويل إصحاح 16 في أحاديث طويل ولكن الباقي كله أحداث اللي بيقولوا فيها السيد المسيح قليل لكن إنجيل يوحنا تلاقي من أول إصحاح لآخر إصحاح كلام السيد المسيح كتير لأن ده غرض يوحنا أنه يترك لنا المسيح يتكلم عن نفسه ويشهد لنفسه عشان يرد على الادعاء بتاع ان احنا اللي عملنا المسيح ربنا مش هو اللي قال كده في نفس الوقت يوحنا يميل الى تكرار معاني محددة او الانشغال بقضايا محددة اهمها يوحنا يسمي المسيح في البداية الكلمة وده استخدام خاص جدا بإنجيل يوحنا أو يعني أكتر واحد استخدمه يوحنا الحبيب ودي يعني المرة الجاية بقى ربنا يدينا عمر نقف فيها شوية ونتكلم عن اللوغوس وإيه مفهومه عند الناس لما كانوا يسمعوا الكلمة دي النهاردة لما نقول الكلمة كلنا نفتكر إيه كلمة يعني الورد بالإنجليزي يعني كلمة من حروف الحقيقة الكلمة في معناها العربي قاصر جدا عن التعبير عن المفهوم السائد في العالم للغز وقتها الكلمة تترجم حتى في المراجع الأجنبية ما تترجمش كلمة الورد W O R D لا تترجم كلمة اللغز L O G O S ليه؟ لأن ده المعنى مختلف خالص عن مجرد كلمة ليها حروف خالص فهو استخدم مفاهيم روحية أو مفاهيم فلسفية سائدة ليشرح لهذا العالم اليوناني الفلسفة أو اليوناني الفكر من هو المسيح لأنه هو بيكلم العالم خلي بالكم متى اعتقد خاطب اليهود مرقس خاطب الرومان لؤى خاطب اليونانيين لكن يوحنا كاتب للعالم أو ترك كتابه لكل من يعرف اليونانية في العالم أيا كان دينه أو جنسه أو أصله وثني ولا يهودي ولا غيره فيوحنا كتب للعالم على لاهوت المسيح عشان كده دايما نحط رمز انجيل يوحنا النسر الذي يحلق في سماء اللاهوت ويرى العالم كله قرية واحدة ما بيخاطبش بقى اليهود بس ولا الرومان بس هو بيخاطب العالم كله تلاحظوا بقى ان مثلا مفهوم الكلمة صار جسدا ده مفهوم اساسي جدا كلمة النور تتكرر كتير قوي في انجيل يوحنا لان هو بيقول لنا المسيح هو النور وهنشوف ايه المعنى الغريب ده يعني ايه كلمة المسيح هو الحياة يقعد يناقش فلسفة الحياة ما هي الحياة كلمة الحق يطلع المسيح هو الحق أو الحقيقة يعني إيه المسيح هو الحقيقة كل المفاهيم دي موجودة بس في إنجيل يوحنا وهذه الكلمات المتكررة خاصة بإنجيل يوحنا النور الحقيقة الحياة لكن أسلوب يوحنا الحبيب عشان يشرح ويستفيض يميل إلى العرض اللي بيسموه الشيء ونقيضه لتثبيت الفكر فيقول مثلا النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فتلاحظ انه يحط النور وقصاده الظلمة يقول الحياة وقصادها الموت واخدين بالكم يحط المعنى والنقيض قصاد منه عشان تبان الصورة أكتر يعني إيه يعني المسيح هو الحياة تمشي معاه تعيش تبعد عنه تموت فاهمين الفكرة المسيح هو النور تمشي معاه تبقى ماشي في النور تبعد عنه تبقى في الضلمة طب ما هو التانية دي ضمنيا موجودة معلش هو يحب يأكد يحب يأكد يحب يستدرك فيعيدها تاني بطريقة تانية فهتلاحظوا ان في تكرار لمعاني كثيرة في انجيل يوحنا برضه هتلاحظوا انه انجيل يوحنا اكتر انجيل حكلنا عن العلاقة العجيبة السرية اللاهوتية بين الآب والابن والروح القدس سر الله ده لم يعرضه في الكتاب المقدس أحد مثلما عرضه إنجيل يوحنا سر الله يعني إيه يعني يعني إيه أب وابن وروح قدس إيه اللي بيدور بينهم إزاي دول ثالوث واحد واحد في ثالوث هذه قصة إنجيل يوحنا تلاقي المسيح بيخاطب الآب ويدينا إصحاح كامل المسيح بيحكي مع الآب وفي حتة تاني يقول الآب يحب الابن جدا ودفع إليه كل شيء وكما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطى للابن أن تكون له الحياة في ذاته الروح القدس يشهد لي يأخذ مما لي ويعطيكم لكن أنا بقول لكم أحسن لكم أمشي عشان الروح القدس يجي لكم كلام باستفاضة شديدة عن الآب وعن الابن وعن الروح القدس والعلاقة بينهم عشان كده احنا لو قرينا انجيل يوحنا كويس وذاكرناه كويس مش هنحتار في اجابة اي سؤال في موضوع الثالوث الاقدس وهو اكثر موضوع عقلي يعني صعب عقلي لكن ايماني مش صعب لكن على مستوى العقل تحتار ايه الشغلانة دي مش فاهمها اصلا مش بالعقل لكن لما تتقرب من المسيح ويحكي لك عن الاب خلاص انت بتقبل كلام عشان كده في مرة في لبس من كتر ما المسيح في انجيل يوحنا عمال يتكلم عن الاب قال له ارنا الاب وكفانا ما خلينا من الاخر نشوفه خلاص انت هتفضل تحكي عنه كتير ليه قال له انا معاك كل ده ولسه ما عرفتنيش اللي شافني شاف الاب ما قالش سامي زي ما لغاش الاب بس قال له اللي شافني يبقى شاف الاب واضحه الفكره اللي عاوز يوصلها كل ده هندرسه يعني بنعمه ربنا لأن الإنجيل يوحنا أكثر إنجيل تكلم عن روح الله القدوس وتكلم عنه التعبير اللي هقوله مش غلط بس ما تتخضوش كشخص مشخص يعني الروح القدس العامل يشهد لي يأخذ مما لي ويعطيكم يخبركم بكل ما قلته لكم تكلم عن الروح القدس كحقيقة كأقنوم في التعبير اللاهوتي الأدق نقول أقنوم فالروح القدس يعمل في الكنيسة من خلال الأسرار إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد اللي فيه شرح وذكر دقيق لكل ما في الكنيسة من أسرار عشان كده لو دخلت مع أي طيف تقول لك الأناجيل أو الكتاب ما فيهوش كلام عن التناول قول لهم أكيد ما قريتوش إنجيل يوحنا ما فيش كلام عن الميرون قول لهم أكيد ما قريتوش إنجيل يوحنا طب سر مسحة المرضى طب الكهنوت طب المعمودية كل ده موجود في إنجيل يوحنا ماشي فإذا هو إنجيل الروح القدس وبالتالي هو أيضا إنجيل الأسرار الكنسية يعني إيه إذا دخلنا في يعني إحنا مش بنعرضها كموضوع نظري لكن يعني كل ما نعيشه من أسرار في الكنيسة هو تعليم تسلمناه من الكتاب وبالأخص في إنجيل يوحنا نكتفي بهذا القدر معلش النهاردة خدنا محاضرة طويلة حوالين إنجيل يوحنا كشخص يوحنا ككاتب وكتابه إنجيل يوحنا المرة الجاية نبتدي بالإصحاح الأولاني إن شاءت نعمة ربنا أرجوكم إنجيل يوحنا لا يصلح فيه أبدا أن تكونوا مستمعين يعني إيه إنجيل يوحنا ده لازم تبقوا يعني مش بس قاريين ولا مذاكرين الحقيقة حافظين اللي يقدر على المستوى ده يبقى احسن احنا حاطين في الخطه اللي هيحفظ اربع اصحاحات من انجيل يوحنا له مكافاه كبيره اي اربع اصحاحات ماشي والمسابقه دي هتتعمل في اول صيام الميلاد اي اربع اصحاحات من انجيل يوحنا حتى لو في اجزاء حافظها قبل كده في نفس الوقت كل لما تمشوا مع الشرح هتلاقوا الحفظ بيزداد سهوله يعني بعد ما تشرح تسمع الشرح او يعني نركز في الكلام ونقلبه يمين وشمال كويس هتلاقي لما تيجي تراجعه يبقى سهل عشان كده ممكن تمشوا في الحفظ كل حتة ناخدها نحفظها زي مذاكرة الطلبة أنا عارف أغلبكم ناسي الأيام دي بس معلش الكتاب يليق بالمذاكرة أكتر من أي كتاب تاني في الدنيا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين أه هقول شوية تنبيهات بسرعة احنا عاملين بنعمة ربنا